في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك يا ربي أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي في لحظة عمر أصحو وأحس بعفوك يمحو أحزاني ويناديني من بين ثنايا الغيب لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر عدت إليك بكل مناي عدت بلطفك يا مولاي لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر عدت إليك بكل مناي عدت بلطفك يا مولاي اصعب حاجه عندي
يا عم عايزين آه، دراما اه ما انا بتكلم اهو لا بتكلم مين يا شيخ انت عينيك قفلت والدنيا اصعب حاجه عندي عندي آه، انا بالنسبه لي انا اصعب حاجه عندي ليا واحد صاحبي مش عارف يتوب بلال ب- ليا واحد صاحبي مش بلال خالص مش عارف يتوب لا لا هتكلم بجد ال- ال- الثبات على الصلاه بقى صعب قوي اليومين دول ده بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره يعني بالنسبه لك انت يا بلال انا قلت بس انت قلت تاني هي التوبه بس حته التوبه يعني كل إن هو يثبت على التوبه دي صعب- او او ان هو يتوب اصلا يعني دي ممكن
ده بيتقال فيها مواويل التوبه دي يا شيخ اصلا
فعلا حاجات كتير بقت صعبه شريف
شريف ما هوش مايك خالد
ال- على الصوت الزواج ب- يعني الزواج من اخطر واهم قرارات في ال- في الحياه يعني كون ان الواحد يختار شريكه في حياته واختيار الزوجه بقى صعب جدا في الزمن اللي الزوجه احنا فيه الاولى يعني.
ولا الزوجه الثالثه لا الزوجه الاولى
يعني حبيب قلب خالد ال- آه، يعني فعلا الحياه بقت صعبه صعبه قوي جدا.
قوي عشان كده بتلاقي شباب بينتحر الوقت وتلاقي شباب بيلحد تيجي تكلمه ويقول لك الدنيا صعبه ومليانه مشاكل ومليانه عنت لو في ربنا طب هو سايب الدنيا صعبه كده ليه والحياه صعبه كده ليه والامور صعبه كده ليه هو مش فاهم الناس لما اعرضت عن ذكر الله يا شريف لما اعرضوا عن ذكر الله حصل اربع عقوبات الاربع عقوبات دول خلوا الحياه لا تطاق العقوبه الاولى نزع البركه يعني ايه نزع البركه ما عادش حاجه فيها بركه الجنيه ما فيش فيه بركه لو جالك ألف جنيه بيطيروا سبرته الشهاده يعني واحد يجيب 100% في الثانويه العامه وما فيش في المجموع بتاعه بركه الجواز ما عادش فيه بركه الذريه ما عادش فيها بركه ما عادش فيه بركه في حاجه الحاجه العقوبه الثانيه اللي حصلت نزع التيسير كل حاجه بقت صعبه حتى التوبه بقت صعبه حتى الثبات على الصلاه بقى صعب والدنيا بقت صعبه الجنيه عاد بيجي بطلوع الروح العقوبه الثالثه نزع التوفيق التوفيق ان اختياراتك تبقى سليمه في الحياه زي ما خالد بيقول كده انا عايز اختار اختيار سليم ح- يعني مصر اكبر دوله في الطلاق في العالم كله يعني فانت انك انت تبقى بتختار صح الوقت كام حاله زواجه بيطلقوا بعد اسبوع في خ- اتنين اتطلقوا بعد اربع ساعات وبعد ايام وبعد شهور وبعد سنتين وبعد 25 سنه وبعد 17 سنه التوفيق نزع التوفيق الاختيارات كثير من الاختيارات في الحياه بقت غلط وممكن اختيار غلط تفضل تدفع ثمنه مدى حياتك وفي اختيار غلط هتدفع ثمنه في الاخره مش في الدنيا بس نزع التوفيق ونزع التيسير ونزع البركه ونزع السكينه العقوبه الرابعه نزع السكينه نزع السكينه بقى الشباب الوقت عايش بالمهدئات بقى الشباب الوقت عايش بال بال بالحبوب المنومه والحبوب ال... و- ومضادات الاكتئاب و... نزع السكينه الناس بقى panic attack نوبات فزع نوبات هلع رعب خوف من الايام خوف من بكره خوف من كل حاجه الناس بقت خايفه الاربع حاجات دول السكينه والبركه والتيسير والتوفيق لما نزعوا من الحياه بقت الحياه لا تطاق لا تحتمل حدش قادر يستحمل الدنيا طب انت بقى لما تذكر الله سبحانه وتعالى يعني لما لما تيجي تذكر الله الاربع حاجات دول اول حاجه ترجع اول حاجه ترجع ليك الاربع حاجات دول عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا خالد بيقول ما قعد قوم يذكرون الله زي احنا دلوقتي كده نقعد نسبح ربنا سبحانه وتعالى نقعد نذكر الله نقعد نقرا قران وهو افضل الذكر ما قعد قوم يذكرون الله الا يحصل لهم اربع حاجات الحاجه الاولانيه الا ايه حفتهم الملائكه واحنا قاعدين نذكر الله الملائكه تيجي ايه تحفنا كده داير ما يدور كده حفات ما دام الملائكه جت البركه جايه على طول ما دام الملائكه جت الخير هيجي ويبرك يعني ايه البركه ان الخير يبرك ان الفلوس تيجي ما ت- ما- ما ما تطيرش انما البركه الوقت خرجت ولم تعد انك انت ان البركه جايه الا حفتهم الملائكه اتنين وغشيتهم الرحمه ايه الرحمه الرحمه التيسير الرحمة أعظم رحمة إن أمورك بقت ميسرة سهل إنك تتجوز سهل إنك أنت ترزق ذرية سهل إنك أنت تلاقي شغلانة سهل إنك أنت تعمل مشروع سهل إنك تنجح سهل إنك أنت سهل إن أمور حياتك تقضى لو في مشكله بينك وبين مراتك سهل انها تتحل ما تتطورش والحياه تنهار سهل يبقى وغشيات الا ايه, إيه يعني حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه يبقى دي البركه والتيسير ونزلت عليهم السكينه يا السكينة يعني وما ركب شباب في عربية 4 باي 4 مشغلين اغاني وظابطين آه، مزاجهم ب آه، يعني سجاير ملغمه و- وطالعين آه، على الساحل في قريه معينه يسهروا فيها سهره كده معينه الا نزلت عليهم الكآبه ونزعت البركه من من حياتهم ما هو العكس بالعكس هتذكر الله كل حاجه انت جميله في حياتك نفسك فيها تنزل عليك وغش و- ونزلت عليهم السكينه تعيش هادي تعيش مطمن ما تعيش قلقان ما تعيش متوتر ما تعيش مخنوق ما تعيش مرعوب ما تعيش مرعوب من بكره ومرعوب من لحظات صعبه مرت عليك احسن تيجي تاني ومرعوب من صدمات لو خطيبتك سابتك تروح لدكتور نفسي لو ما نجحتش في سنه تروح لدكتور نفسي الناس بقت نفسيتها عامله زي ورقه السلوفان الشباب انا بنزل للشباب على القهوه اقعد معاهم شاب بيقول لي انا مرعوب ساعه النوم احسن اموت ما بعرفش انام غير يعني ربنا يعافينا مش عايز اتكلم عشان ايه الكلام ده ساعات بيبقى عند ناس بيحكي لي على حاجات بتحصل له وازاي إن هو مش عارف ينام واحد تاني برضه وانا يعني سبحان الله العظيم يعني مقابله كده قال لي انا انا بيجي لي مشكله وما عدتش بعرف انام بسبب مشكله نفسيه كذا واحد تالت انا عندي ازمه نفسيه من ساعه ما صاحبي مات بيحصل لي كذا هو ايه ده انتوا الشباب اللي قاعد زي الفل وزي الورد و... و... وقاعد يخ- يلعب ب... ب... بال... ب... بجميع انواع الالعاب ويجري من هيسن دباي لمارينا ل... لمراسل سيد عبد الرحمن لكينج ماريوت ل... انت الشاب اللي حياتك كلها لعب ومرح و... وانت من جواك كده ودي حقيقه وضعك النفسي ونزلت عليهم السكينه الدنيا تبقى سلام في سلام لما بتصلي يا اسامه اول حاجه بتقولها بعد الصلاه اللهم انت السلام ومنك ومنك السلام يا رب عيشني بسلام انا يا رب جوايا نار من الهم والقلق والتوتر ونزلت عليهم السكينه ده تالت حاجه رابع حاجه وذكرهم الله في من عنده ذكرهم الله ده ايه هو ايه التوفيق التوفيق ان انا اعرف اوصل لاهدافي اعظم هدف في الوجود ايه ان انا اوصل لربنا ذكرهم الله ده قمه التوفيق انت وصلت لقمه الاهداف في الكون يبقى الاربع حاجات اللي نزعت وخلت الملحد يلحد وخلت المنتحر ينتحر وخلت الست ترمي نفسها من البلكونه ورا جوزها وخلت البنت ترمي نفسها قدام المترو وتتفرم تحت عجل المترو وخلت ال ال ال ال الشاب يعني ربنا يحفظنا يذبح نفسه وخلت البنت تطعن قلبها بالسكينه و- و- و- و- وتقتل وخلى ال- الراجل يضرب ولاده بالنار ويضرب مراته بالنار وبعد كده ينتحر هو كمان وخلى ك- كل الاربع حاجات دول لما اتنزعوا الحياه بقت لا تطاق كل ده بسبب ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه ضنكا ضنك يعني النهارده زي امبارح يا اسامه وبكره زي بعده ضنك يعني مفيش حاجه جديده هم سواد ما بيجيبش غير سواد مفيش فرحه في حياتي مفيش ضحكه صافيه بتطلع من قلبي حياة كلها سواد في سواد والعياذ بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معاشة ضنك إيه الضنك إن العاد في بركة والعاد في تيسير والعاد في توفيق والعاد في سكينة اول اربع حاجات بتيجي اول ما نقعد نذكر الله البركه التيسير التوفيق السكينه تخيل لو انت بقى عايش في ال- في ال- في الجمال ده كله عشان كده الذكر علاج للالحاد علاج للشبهات علاج للوساوس اللي جوه اصلا ما تقوليش ان انت عايش حياه البركه قليله التيسير كل حاجه صعبه إيه، خ- اجي اختار حاجه ما الاقي- وبتقولي انك انت مش هيجي في قلبك شكوك طب ليه؟ طب بيحصل ايه؟ طب انا عملت ايه يا رب؟ طب يا رب يعني اشمعنى؟ طب ما في ناس، طب يعني طب لو كان في ربنا مش كان يعني طب اصل انا ويا سلام بقى لو رفعت ايدك ودعيت وانت يعني مفيش رصيد انا بحط الكارت في في في الفيزا صندوق الفيزا وانا ما عنديش رصيد اصلا وقاعد اقول هو ما بينزلش فلوس ليه؟ يا ابني مفيش رصيد يا ابني انت بقالك سنه ما تعرفش شكل الف... الشارع ساعه صلاه الفجر يا ابني شوارع المسلمين لو صورتها ساعة أذان الفجر وصورت شوارع المقابر ساعة أذان الفجر ونزلت الاتنين على الفيس والله في ناس ما هتعرف ايه الشارع الحي من الشارع الميت يا جماعه احنا احنا يعني الدنيا ونيجي في الاخر هو ربنا ما بيدينيش لما برفع ايدي ليه هو انت لبيت نداءه عشان يلبي نداءك طب ايه الذكر اللي يجيب اليقين احنا عايزين نعالج الشكوك اللي جوانا عايزين نعالج مشكله الخواطر الالحاديه عايزين نعالج ال suicidal thinking اللي بقى عند الشباب دلوقتي ال- الخواطر الانتحاريه اللي بقت عند الشباب دلوقتي عايزين نعالج الوساوس اللي جوانا انا من جوه بتقطع انا من جوه الشاب بيجي يقول لك يقول لك انا بفكر في حاجات بحس ان انا الموت ارحم عليها منها انا اه, آه تقول له انت تسمع سب الله في صدرك والعياذ بالله يقول لك ايوه انا انا أخ... تقول له أخ... يعني هو ده امر انت يعني ده مرض اصلا والعياذ بالله انما ايه اللي وصلك لكده؟ اللي وصلك لكده انك عايش حياه صعبه الحياه الصعبه عامله لك ضغط وخنقه طب انا عايز اخلص بقى انا عايز اوصل لليقين انا عايز اعيش مطمن انا عايز اعيش مرتاح انا عايز اعيش وانا حاطط في بطني شادر بطيخ انا عايز اطمن يا جماعه انا عايز أ... اكبر ذكر يجيب اليقين اخ اللود قران الله اكبر ما شاء الله قران اكبر ذكر هو القران ذكر القران هو افضل الذكر القران هو افضل الذكر فتخيل انت كده افضل ذكر يجيب اليقين هو القران القران ده زي ما ربنا قال كده يوقد من شجره مباركه الشجره المباركه اللي هي يا شريف قران يوقد ده الوقود يعني انت لو ما حطيتش وقود في العربيه تعرف تسافر بيها تقدرش تسافر بيها وقود قلبك وقود حياتك عشان كده الذكر بيجيب عزيمه جباره والوقود ده مش نور بس ده نور ونار ده انت من جوه حماس رهيب ده انت من جوه الدنيا منوره والدنيا كمان مش عليله من الحماس الذكر ده هيخليك بني ادم تاني القران ده خي- هيخليك انسان تاني تماما تماما ربنا بيقول يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق من الصواعق المنافق لما بيسمع القران كان في صواعق نازله عليه مرعوب ربنا شبه القران بالصواعق ربنا شبه ايات الجنه والنار بالصواعق الصعق ده ان شحنه كهربيه تكوي حاجه فتخيل بؤر الشهوات لما تتكوى بالقران بقى تستلم قلب الضيف مليان يقين مفيش شكوك ال- الصواعق هتحرق الشكوك اللي جوه قلبك القرآن فلما قضي وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الكلام ده غريب الكلام ده عجيب الآية ديت على فكرة كانت سبب إسلام إبراهيم خليل فيليبس عميد اليهود في مصر عميد البروتستانت في مصر أقصد البروتستانت دول هم إنجلترا وأمريكا و... وعميد البروتستانت في مصر اسلم بسبب يعني ان هو مبهور يعني ايه الجن تسلم يعني يعني ايه الجن تسمع القران طب هاتوا القران كده اما اسمعه وزكي عريبي عميد اليهود في مصر بسبب ايه ان هو يسمع بس كلمه كده عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه تعرف لما تيجي تقول لي في واحد عرض عليا فيلا في مراسي ب 5000 جنيه 5000 جنيه ده الفيلا هناك ب 70 مليون جنيه يا ابني انت بتتكلم في ايه لا ريب فيه اوعى تتردد روح خدها فورا ده صفقة ما تتعوضش ربنا بيقول لك كده القرآن ده صفقة ما تتعوضش لا ريب فيه هيخليك عندك يقين هيخلي عندك تلك آيات الكتاب المبين المبين زي كشافات الشبورة كده هيبين لك كل حاجة هينور لك كل حاجة في طريقك هيخليك ماشي على نور من الله سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى كلام الله فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا يعني ايه فلما قضي ولوا لما سمعوا القران يعني إيه ولوا ربنا لما قال لك صلي تجاه الكعبه قال لك ايه فلنولينك ايه قبله يبقى ولوا دي بقى لهم قبله كان شاب تايه كان شاب بيصحى من النوم كل قضيته الفراغ العاطفي هيموتني انا عايز واحده احبها وتحبني اجيبها منين دي كل قضيته عدي يا ليله اقضي اليوم النهارده ازاي اقضي اليوم من غير ما يجي لي احساس اكتئاب ولا خواطر اكتئاب ولا ولا هم اقضيها ازاي شله هايفه هايفه هايفه يا عم بس اقضيها طلع هطلع لحفله بمليون معصيه يا عم بس اقضيها موقع اباحي يا عم بس اقضيها يا عم انا مش قادر انا بتفرم من جوه من الهم اللي جوه احساس الفراغ قاتل احساس الفراغ هو اللي مالي القهاوي كلها ناس فالشاب دلوقتي قاعد كل ده فلما قضي ولوا يعني ايه ولوا بقى لهم قبله بقى لهم وجهه بقى لهم هدف في الحياه اتملى من جوه القران هيملاك بالمعاني اللي تخلي عندك يقين عشان كده الشاب اللي عايز يعالج اي خواطر الحاديه جواه او اي شكوك يا بلال يقرا قران كتير ويقرا قران بقلب لان ربنا منزل القران عشان اليقين افي الله شك اللي هيقرا القران هتنعدم كل الشكوك من قلبه مع المداومه على تلاوه القران عشان كده عايزين في عشر ذي الحجه نكثر من تلاوه القران نجيب ختمه ده ده الحسنه بتضاعف ب 700 ضعف يعني صفحه القران بثواب ختمه اعلى من ختمه كمان لان القران 600 صفحه بس يعني ختمه وخمس اجزاء يعني ختمه القران ب 700 ختمه لو انت جبت كل يوم ثلاث اجزاء على اخر 10 ذي الحجه تجيب 10 ختمات متفقين يا رجاله ولا ايه؟
متفقين ان شاء الله ساعتها الحياه تبقى سهله ساعتها هتعرف تتوب يا بلال وساعتها هتبقى مالتي مليونير يا شريف حبيب قلب اخوك خالد عايز يتجوز.
وساعتها الصلاه هتبقى انت بتعرف ليه وساعتها الصلاه هتبقى تمام التمام مفيش سطر وسطر وساعتها هتتجوز يا خالد جوز اربعه يا خالد واحده بس يا خالد ان شاء الله باذن الله حبيب قلبك
في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك يا ربي أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي في لحظة عمر أصحو وأحس بعفوك يمحو أحزاني ويناديني من بين ثنايا الغيب لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر عدت إليك بكل مناي عدت بلطفك يا مولاي لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل